make a change.
The following is a previously broadcast program.
It's 2 o'clock in Montreal. You're listening to the Montreal Arab Show at the CKT Radio 90.3 FM. For CKT, I'm Sarah Hassanin. Our show is aired every Friday at 2. It targets diasporic communities living all over Canada and is streamed in both the English and Arabic languages. Every week, we share a top story from the local news of Montreal and tackle one of the several settlement issues that immigrants may be facing in Canada. We also play a bunch of Middle Eastern songs and music. It's zero degrees today, and we're heading for a warm weekend at a high of two degrees and a low of minus seven degrees tomorrow. Temperatures will drop on Sunday to a high of minus six and a low of minus 18. Monday, still colder at a high of minus 12 and a low of minus 15. And then temperatures will pick up again on Tuesday and Wednesday, ranging between one degree and minus seven degrees. Today marks the last show in the year 2021. While New Year's Eve brings many hopes, the world is still living in uncertainty. We've been living two turbulent years amidst the pandemic. As vaccinations rolled out across the country, our social life was slowly but cautiously getting back to normal until Omicron, a new variant, appeared. Travel bans and restrictions were put in place, and some have been removed. But as the number of cases keeps going up, Quebec imposes a new COVID 19 curfew starting tonight.
Our experts tell us that there's a risk that we don't we won't be able to treat all those who need it in the coming weeks. I know we're all tired, but it's my responsibility to protect ourselves from this. This is why I'm announcing new restrictions starting tomorrow.
Quebec is bringing in the toughest COVID 19 restrictions in the country, including a curfew that will start in time for New Year's Eve. The curfew will put an end to indoor dining and a ban on gatherings in personal homes as cases of the Omicron variant of the virus keep surging. Other jurisdictions across Canada are introducing less stringent measures as they work to blunt a wave of COVID 19 infections that doctors and politicians warn could strain the medical system. Legault announced the curfew at the same briefing. He said it will be in place as of Friday evening and it will run from 10 p.m. to 5 a.m. each day with fines ranging as high as $6,000 for violators. There will be exceptions for people whose jobs require them to be out.
Restaurants will have to close except for deliveries and takeout. Private gatherings in homes will now be prohibited except for caregivers and for people living alone. I'm also announcing a curfew from 10 p.m. to 5 a.m. starting tomorrow night. Unfortunately, all indoor sports will have to stop. Places of worship will have to close except for funerals limited to 25 people and teleworking remains mandatory.
During an early Schools, evening briefing in cégep, Quebec, and Premier universities Francois Legault pleaded will with remain healthcare closed professionals to until January.
continue showing up to work.
system. More than ever, Quebec needs you to provide health care to those who need it. We ask everyone who can to come and help your colleagues. We also have a shortage of.
Quebec had a curfew earlier in the pandemic. It was a rare policy in North America, and the move was controversial. Mr. Legault acknowledged to reporters that it was hard to prove that the previous curfew had been effective at slowing the spread of the virus.
I know that the restrictions are difficult, and know I know there's a lot of anxi- anxiety. If you're not feeling well, it's important to ask for help. We have to take care of each other, but I still want to wish all Quebecers health and happier news for 2022. Thank you.
About a month ago, on exactly November 26, the federal government first restricted travelers from seven African countries. Those were South Africa, Mozambique, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Lesotho, and Eswatini from entering Canada, citing rates of community transmission of Omicron, and it was then expanded to include Nigeria, Malawi, and Egypt on November 30th. The policy bans the entry into Canada of all foreign nationals who travel to these countries in the last 14 days. Canadians, permanent residents, as well as all those who have the right to return to Canada, have still been able to fly home but are facing new testing and government quarantine facility stays upon arrival. However, the case may be different for U.S. citizens. Mr. Akram Abdigawed is an American Egyptian citizen living in Texas. On December 21st, he traveled with his family from Plano, Texas to Cairo, Egypt. Today, he'll be talking to us about restrictions and how airports are faring amidst Omicron. You're listening to the Montreal Mosaic Show at 90.3 FM CKT. For CKT, I'm Sarah Hassanin. Stay tuned. We'll be right back. مساء الخير عليكم انتم تسمعوا برنامج عرب مونتريال على راديو سي كي يو تي 90.3 اف ام من مونريال معاكم سارة حسنين برنامجنا بنذيعه كل يوم جمعة الساعة 2 الظهر آه بنذيعه باللغتين الإنجليزية والعربية وبيبقى فيه منوعات وأجمل الأغاني العربية آه و اغلب المواضيع اللي بنتكلم فيها في البرنامج آه، بتخص آه، الفنون والثقافه والشؤون الاجتماعيه آه، اللي بتخص الجاليات العربيه وجاليات المهاجرين بصفه عامه العايشين في كندا. النهارده احنا بنتكلم عن موضوع آه، مهم وخطير وبيمس ناس كتير جت تعيش في كندا وتأسس حياتها
كأنها بنت جميلة بتنادي عليك فيها سر بيخليها دايما حلوة في عينيك يا سحرها
النهاردة آخر يوم في سنة 2021 وعادة ده بيكون يوم آه، خاص جدا آه، بنحب ان احنا نتمنى فيه آه، كل الحاجات الحلوة والجميلة اللي نفسنا ان هي تتحقق في السنة الجديدة ان شاء الله لكن الموقف الحقيقة ما نقدرش ننكر انه ازداد تعقيد وصعوبة آه، بسبب أزمة كوفيد 19 كورونا وظهور ال variants الجديدة زي فيروس الأوميكرون اللي آه، عامل دوشة في العالم بقاله دلوقتي شهر شهر ونص آه، امبارح طبعا زي ما كلنا عارفين آه، رئيس الوزراء آه، فرانسوا ليجو رئيس وزراء مقاطعة كيباك بكندا آه، آه، أصدر آه، تصريح آه، في لقاء صحفي امبارح آه، بأنه هيكون في حظر تجول آه، للمرة الثانية في مقاطعة كيباك آه، من الساعة 10 مساء حتى آه، الساعة 5 الفجر تاني يوم ومجرد بس الناس اللي هي بتشتغل في أعمال معينة آه، بت- بتحتم عليهم يكونوا بيشتغلوا بالليل هم دول بس اللي ليهم آه، الاستثناء ويسمح ليهم بأن هم يكونوا آه، خارج منازلهم آه، في شوارع المدينة بعد آه، ساعة الساعة 10 ساعة الحظر آه، الحقيقة آم، آه، ال- ال- آه، السياسة دي كانت آه، الأولى من نوعها في شمال أمريكا وأثارت ضجة كبيرة وأثارت اعتراضات شديدة آه، وكانت مثيرة للجدل لما آه، قرر آه، لجو إن هو ينفذها لكن هو أكد في تصريحه امبارح إنه ده كان مطلوب وإنه آه، كان ليه نتيجة إيجابية جدا بالنسبة للسيطرة على آه، آه، نقل العدوى آه، ما بين المواطنين آه، هو ايضا آه، اشاد بدور آه، آه، الاطباء والدور العظيم اللي الممرضين آه، بيقوموا بيه وبيناشدهم ان هم يستكملوا المسيره وان هم آه، يحاولوا آه، يبذلوا اقصى جهودهم في الفتره الحساسه اللي احنا كلنا بنمر بيها آه، الفتره دي. آه، طبعا بعد ما كنا بدأنا نرجع لحياتنا الطبيعية آه، من حيث ان احنا نروح مطاعم نخرج نروح المحلات آه، في بعض الناس بدأت ان هي ترجع تدريجيا لشغلها ومكاتبها بدل ما كنا بنشتغل من البيت لكن طبعا في ناس كتير لسه ما زالت بتشتغل من البيت اونلاين آه، بدأنا شوية شوية نرجع لحياتنا الطبيعية آه، أنشطة الأطفال بدأت ترجع الأطفال أصلا رجعت المدرسة تاني وده كان حاجة كويسة جدا آه، ودلوقتي احنا حاسين ان احنا بنرجع آه، لورا تاني آه، الأولاد مش هيرجعوا المدرسة على طول بعد أجازة الكريسماس آه، هيقعدوا شوية في البيت هيستكملوا الدراسة آه، أونلاين آه، دلوقتي بقى فيه طبعا آه، آه، قوانين جديدة وتجديدات على المطاعم والسينمات آه، والبارات والأماكن العامة آه، فالحقيقة يعني احنا حاسين انه آه، بعد ما كان في أمل آه، دلوقتي الأمور بترجع آه، تتدهور تاني من حوالي شهر كده آه، موضوع الأوميكرون كان بدأ إن هو آه، يجذب انتباه ال- الناس والحكومات وبدأت الحكومة الكندية إن هي آه، تضع حظر على بعض البلاد الأفريقية وكان ال- الزائر اللي هيجي من البلاد دي محظور وممنوع نهائيا إنه يدخل آه، الحدود الكندية مصر كانت للأسف من ضمن هذه الدول الأفريقية آه، لكن الحظر ده اترفع من على مصر آه، خلال الاسبوعين اللي فاتوا آه، الحقيقه آه، احنا في في برنامجنا النهارده آه، لدينا م، آه، لسه ما زلنا لينا الفضول ان احنا نعرف آه، ازاي المطارات بتتعامل مع آه، مشكله الاوميكرون وازاي ان هي آه، بتطبق سياسات وبتتخذ الاجراءات الحذره في حي- بحيث ان هي تقدر تحافظ على امن وسلامه آه، المسافرين وامن وسلامه الناس كلها في العالم كله. آه، النهارده بيسعدني ان انا استضيف آه، آه، الاستاذ الباشمهندس اكرم عبد الجواد هو مواطن هو مواطن آه، أمريكي مصري عايش في تكساس ويوم 21 ديسمبر آه، آه، سافر هو وأسرته من بلينو تكساس للقاهرة في مصر آه، النهاردة احنا هنسأله حاجات كتير عايزين نعرف منه الموقف عامل ازاي في أمريكا آه، من حيث التجديدات في المطارات وتأمين آه، الناس من نشر العدوى وبرضو عايزين نعرف منه ايه الموقف عامل ازاي في مصر من حيث انتشار الفيروس ومن حيث برضو تعامل المطار وتأمينه آه، للمواطنين آه، فيلا بينا نروح انتوا بتسمعوا برنامج عرب مونتريال على راديو CKUT 90.3 FM معكم ساره حسنين اهلا بيك معانا في برنامجنا النهارده أهلا وسهلا أنا سعيد جدا
آه طيب نبتدي منين بقى الاول قول لي انتوا مطعمين انت واسرتك مطعمين
آه، أنا وزوجتي مطعمين الأولاد مش مطعمين اولادك آه اعمار ايه صغيرين كبار آه، 12 سنة وتسع سنين وتسع شهور ما شاء الله وما حتى الكبار ما اتطعموش
اه الكبار مش مطعمين برضه
هل في سبب معين
آه، لسه بس ما قررناش إن احنا نطعمهم يعني آه، مم.
بنتي الكبيرة كانت أصيبت بالكورونا آه، من آه، في س- سبتمبر اللي فات فهي كده كده عندها انتي بوديز فما كانش ما كناش مستعجلين ان هي تتطعم آه، وابني الصغير يعني صغير فالأعراض بتبقى خفيفة كده كده حتى لو أصيب ف فحسينا ان مفيش آه، وجه استعجال يعني
تمام وانتوا في ولاية تكساس في امريكا هل في تشجيع من الحكومة ان الاطفال تطعم
في تشجيع عامة للتطعيم في جميع الأنواع- الأعمار
تمام مؤخرا زاد آه.
التشجيع برضو للجرعة الثالثة بتاعة التطعيم المنشطة امم ف آه.
طيب ولما جه خبر اوميكرون آه رد الفعل كان ايه في امريكا
آه، على الوجه ال- الناس يعني الشعباوي يعني نقدر نقول مفيش آه، مفيش تغيير قوي ما حسيتش ان في يعني قلق بزيادة آه، بس على وجه الاعلام والحكومة كان في تشجيع اكتر آه، ولاحظنا ب- يعني آه، تشجيع على الناس تروح تاخد اللي ما طعمش يروح يطعم واللي مطعم يروح ياخد الجرعة المنشطة اللي كان الأول الكلام موضوع الجرعة المنشطة للناس اللي هم ال high risk دلوقتي بقى الموضوع كل الحالات بيشجعوهم إن هم يروحوا ياخدوا الجرعة المنشطة لو مطعم آم، برضو لا- لاحظنا إن آه، عدد ال- الزحمة اللي كانت على ال- الأماكن بتاعة ال testing زادت بقى مش مش مش سهل يعني كان في فترة في بداية العام الدراسي كان برضو في ازدياد في موضوع ال testing وكان في ع- حالات كتيرة والمستشفيات برضو كانت بدأت تتملي وكان فيها أطفال أكتر وبعدين الموضوع هدي شوية مثلا على أكتوبر نوفمبر وبعدين مع مع ظهور الأوميكرون الموضوع زاد تاني حاليا يعني أنا أعتبر في ال peak تاني في أمريكا
آه هل الناس خايفة متوترة
ما أظنش لا ما- ما ما حسيتش إن ما حسيتش بالموضوع ده
الناس بتمارس حياتها الاجتماعية بشكل طبيعي يعتبر
أه
يعني الحكومة ما عملتش مثلا آه، آه، أي آه، سياسات تحد من خروج الناس مطاعم السينمات آه، دور العبادة مفيش أي
يعني هي حتى دور العبادة المساجد عندنا في في تكساس آه، شالوا كل الإجراءات الوقائية يعني ما بقاش دلوقتي لازم آه، تعمل social distancing مش لازم تجيب السجادة بتاعتك بس ال face mask بس ما بياخدوش درجة الحرارة وانت داخل المسجد
وده ما اتغيرش حتى بعد ظهور آه، موضوع الأوميكرون آه، خلال الشهر اللي فات اه اه الإجراءات ما اتغيرتش ما اتغيرتش
مم. لأن الموقف مختلف تماما آه، عن اللي بيحصل هنا في كندا آه، طيب انت دلوقتي لما جيت فكرت انك تسافر مصر يوم 21 ديسمبر آم، ما ما كنتش قلقان انت عارف طبعا ان اوميكرون هو جاي من افريقيا اصلا ومصر كانت من العشر دول آه، الافريقيه اللي يعتبر عليها حظر يعني كندا واعتقد بعض البلاد التانية كانت عامله حظر آه، للمسافرين آه، سواء رايحين لمصر او جايين من مصر فانت قرارك ده كان كان نابع من ايه ما كنتش قلقان
آه، موضوع السفر نفسه يعني كان قرار شبه مفاجئ ما كنتش مخطط له آه، ولكن كنت قلقان بسبب ما- ال- ال- الفيروس آه، ما كنتش قلقان زي أول مرة في الصيف لأن آه، آه، يعني كنت مطعم وكنت لسه في مصر أنا في لغاية أغسطس آم، كنت بفكر جديا آخد الجرعة المنشطة لكن الظروف دي الوقت مع الشغل و... وإن هو كان يعني سفر مش متخطط له قوي آه، ما لحقناش ناخد الجرعة المنشطة
طيب المطارات في أمريكا وأنت مسافر من من بلينو آه، كان في آه، إجراءات آه، في تشديد شوية أو إجراءات وقائية زيادة وأنت مسافر من هناك ولا ما ما شفتش حاجة غير معتادة ما شفتش حاجة مختلفة
لا ما كانش في أي تغيير في المطار في أمريكا في أمريكا ال- بالعكس كانش في أي نوع من ال social distancing enforced يعني مم.
آه، لا في ال check in ولا في ال security check وبعدين آه، ولا في الطيارة في الطيارة طبعا كان لازم نلبس ال face mask مم.
آم، في تركيا كذلك لما عملت آه، ال- ال- الترانزيت في اسطنبول مم.
ما كانش فيه يعني كان في آه، كان في لا في تركيا actually كان في يعني حرص اكتر لازم تبقى لابس الفيس ماسك مغطي مناخير والبق آه، آه، كان كذا حد كان بينبهنا لما لقينا منزلين الماسك آم، ف يعني تركيا كان اكتر سنة بسيطة
أنا مذهولة من اللي أنت بتقوله ده الحقيقة طيب آه.
قبل ما ننتقل من ما- من أمريكا لمصر آه، هسألك سؤال أخير آه، أنت دلوقتي كمواطن أمريكي لما هتيجي تدخل كندا هل مطلوب منك أي إجراءات آه، زيادة تعملها؟ يعني مثلا PCR quarantine كل ده ولا آه، طالما إن أنت بصيتش على مطعم ال- هيدخلوك عادي؟
بصيتش على ال- المتطلبات بتاعت كندا مم.
لكن مثلا احنا دلوقتي راجعين بنخطط للرجوع لمصر قصدي لامريكا مم.
آه، امريكا غيرت الاجراءات ال- آه، تعليمات الدخول دلوقتي تعليمات اتغيرت غريبه جدا إزاي؟ آه ان لازم واحنا راجعين دلوقتي لازم آه، بغض النظر عن الجنسيه وبغض النظر عن التطعيم لازم تعمل PCR test وقبليها بيوم مش ب 72 ساعه ولا 96 ساعه قبليها بيوم يعني لو انت هتعمل landing في امريكا sorry لو انت هتعمل take off اخر leg يعني لامريكا آه، يوم آه، مثلا الاثنين لازم تجيب PCR معمول يوم الاحد
ده قبليها الإجراء اللي بيوم.
زودوه أضافوه آه، بالنسبة ده الجديد للفترة الحالية اه اه ده اجراء انا شايف ان هو اجراء طبعا آه، آه، تعسفي جدا لان صعب جدا تعملي test ويطلع في نفس اليوم ما فيش حد بيعمل test ويطلع في نفس اليوم
تمام يعني هو شارط ان النتيجة تطلع في نفس اليوم تبقى يعني fresh تماما تبقى هو نتائج عايز طازة ال test.
ما test قبل يوم السفر بيوم واحد بس مم. ده صعب جدا اه بالظبط تمام وانت هتتصرف ازاي في الموقف ده
آه، دورت على معامل هنا في مصر للاسف ومش لاقي معامل آه، يعني تلبي الموضوع ده، فهضطر اعمل تيست قبليها ب 24 ساعه و- واشوف في المطار هيعملوا معايا ايه
تمام طيب نيجي بقى لمصر انت وصلت مصر ملاحظاتك ايه بقى عن آه، صالة الوصول في المطار في مصر من حيث برضو الإجراءات اتباع الإجراءات
الحقيقة مفيش آه، تغيير في الإجراءات في مصر آه، مقارنة ب لما جيت في الصيف 2021 آه، نفس ال يعني في ال face mask الناس تلبسه آه، مفيش أي آه، يعني آه، آه، تشديد على موضوع ال- ال social distancing ف يعني مفيش حاجه متغيره بخ- مخصوصه بالاوميكرون نفس التعليمات وبس
الموقف برضو اه انت مش شايف آه، اختلاف كبير م- بالعكس يعني في خلاص يعني ناس متعايشه مع الوضع و يعني مم.
مفيش الرهبه اللي كانت موجوده في الاول و وممكن حتى لو مشيت من غير ماسك مفيش حد بيتكلم في ناس كتير موظفين في المطار من غير ماسك آه، شبه يعني كل الموظفين اللي في المطار من غير ماسك
انا مذهولة برضو اه يعني في الض- ذهول.
الضابط الضابط بتاع الجوازات ما كانش لابس ماسك آه، العسكري اللي هو بيبص على الجوازات بعد ما نعدي الضابط آه، مش لابس ماسك آه، تحت بتاع ال- آه، عند الشنط ال- آه، اللي جاب العربية عشان يجيب لنا الشنط ما كانش لابس ماسك بتاع الجمارك ما كانش لابس ماسك آه، العربية اللي ركبناها السواق ما كانش لابس ماسك
واو طيب احنا ممكن يعني نستدل من ده على حاجة من اتنين يا إما الإعلام مضخم الموضوع بزيادة عن ال- ال- اللازم يعني الخوف من أوميكرون يمكن خوف زائد عن الحد في دولة زي كندا يمكن مش محتاج كل الخوف ده يمكن أو إنه الموقف فعلا خطير لكن الناس هي المستهترة فأنت تأيد آه، أنهي رأي
آه، يعني مقارنة بمصر يمكن تبقى صعبة لأن برضو الت- تتبع الحالات و- وعدد ال- الحالات اللي جاية من أوميكرون بالذات آه، صعب إن آه، يعني ال- ال- المعلومات دي مش متاحة ومش موجودة فما نقدرش نقارن بمصر لكن لو قارنا كندا بأمريكا مثلا ممكن يكون ال- ال- الإجراءات اللي بتحصل في أمريكا قصدي في كندا مشابهة اللي بيحصل في أمريكا أمريكا مؤخرا لا يعني الإعلام بيتكلم بزيادة عن الأوميكرون آه، عدد الحالات اللي في المستشفيات زاد بالفعل عدد مم.
ال- الناس اللي رايحة testing يعني آه، الأماكن بتاعة ال- ال testing نفسها بقت زحمة من الصعب إن تلاقي مكان آه، لسه مم.
في أصدقاء آه، أصحابي بي- بيحاولوا يروحوا يعملوا testing واقفين طوابير طويلة والموضوع بياخد ساعتين ثلاثة عشان تعمل ال test نفسه نفس فا الشيء آه فممكن لا يعني ممكن يكون في كندا مش مبالغ فيه ب- بد- ل- ل- لأن في معلومات بتبين إن لا إن ال- الفيروس منتشر وإن وفي آه، يعني نتائج سلبية ليه في مصر آه، ممكن نلاقي إن المعلومات دي مش م- مش متاحة مم.
فالعملية فيها تساهل بس ليه المعلومات دي مش متاحة؟
آه، قد يكون ان هو ما- في مصر ما ما فيش حد بي- بيعمل tracking للمعلومات دي ما حدش بيعمل tracking كم حالة فيروس آه، ظهرت ومن انهي variant على مستوى يومي و- وبالتالي ويمكن تكون معلومات موجودة بس مش مش بتتنشر يعني
ويعني هو ال- اللي احنا برضو كنا بنسمعه انه الحالات كان بيحصل لها تتبع الى مؤخرا مم.
يعني على الاقل ال- خلال السنه اللي فاتت كان في يعني دايما تتبع لعدد الحالات بشكل يومي في وسائل الاعلام في مصر لكن آه، يعني موضوع التتبع ممكن فعلا زي ما انت قلت ال- ال- الحالات تكون العدد آه، مش مش هو- مش accurate قوي مثلا ممكن يكون في حالات ما ما عملتش ريبورتنج ما بتبلغش ان هي عندها حاله فبالتالي العدد ما بيكونش واصل مظبوط لل- للحكومه أم، اه اكيد طبعا وزي ما انت قلت ممكن يكون في معلومات مش مش كلها بي- يعني بيعلن عنها بشكل آه، في قدر كافي من الشفافيه آه، لكن بشكل عام برضو ممكن نقول ان في تتبع بصفه عامه برضو لعدد ال- الحالات طب على مستوى الناس يعني بعيدا بقى عن وسائل الاعلام او مصادر المعلومات آه، لدى الحكومه انت ملاحظ ايه بالنسبه ل في محيط العائله الاصدقاء آه، خلال رحلتك في مصر يعني مثلا في هل يغلب على الناس القلق التوتر التخوف آه، هل الناس بتاخد آه، آه، حذرها ولا ال- الموقف عامل ازاي
آه، في مصر لا لا، يعني الموضوع ما فيهوش اي ذكر آه، للفيروس في مصر الحقيقة مش شايف اي في اي تخوف خالص آه لكن يعني يعني مثلا المسجد هنا رحت صليت الجمعة مرتين لازال في تباعد اجتماعي لازال الناس بتلبس ماسك وده شيء كويس مم.
آه مقارنة بأمريكا الحاجات دي خلاص ما بقتش موجودة آه مم.
بنروح برضو نخرج نروح مطاعم بنروح آه مول معظم نادي الموظفين مثلا لاب- اه آه معظم الناس لابسين ماسك الحقيقة فدي حاجة كويسة إجراءات وقائية كويسة آه، بالنسبة للأصدقاء مثلا في أمريكا لا مش حاسس إن في تخوف أو آه، يمكن يمكن في ال- في ال- آه، مكان العمل بالنسبة لي اه الناس اللي هي بتسافر وبترجع من السفر لازم يعملوا test ولازم ي- ي- يتأكدوا مع ال مع ال HR قبل ما يرجعوا المكتب إن مسموح لهم يرجعوا لما نروح المكتب أي يوم لازم نسجل آه، معاهم إن إحنا جايين نشتغل في المكتب آه، ولازم نعمل ده كشف درجة الحرارة واحنا داخلين المكتب آه، ولازم نبقى م- مدين معلومات عن ان احنا مطعمين ولا مش مطعمين مم.
آه، فيعني في اجراءات في على حسب في اماكن فيها اجراءات بزيادة وفي اماكن ما فيهاش اجراءات مم.
مم.
آه، باشمهندس أكرم عبد الجواد آه، في آخر لقائنا بشكرك جدا وأتمنى لكم إن شاء الله آه، رحلة عودة آه، فيها الأمن والسلامة بإذن الله ترجعوا بالسلامة إن شاء الله
متشكر جدا لحواري معاكي وانا سعيد جدا بهذا اللقاء ورحلة سعيدة إن شاء الله في مصر متشكر جدا
وبكده نكون وصلنا لآخر حلقتنا النهاردة أتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا إلى لقاء قريب إن شاء الله الأسبوع اللي جاي كانت معكم سارة حسنين مع برنامج عرب مونتريال على راديو CKUT 90.3 FM
وقت غروب الشمس واقف على البحر بعيد عمال بحكيله واشكيله واشرح واعيد فجأة لقيتها وكنت فاكرها عروسة البحر خارجة من المية وطلتها أقوى من السحر لما شفتها قلبي دق تلات دقات والطبلة دخلت لعبت جوا دماغي حاجات لما الرق دخل قلبي رق وحنيت طب هعمل ايه رحت انا غنيت امتى الحب طال قلبي ولا في الخيال عودك ده فيه اتقال موال ويا عيني يا يا سيدي على الايام لما تهادي قلوبنا غرام فجأة يهون كل اللي فات ولقيت جوايا خناقة كبيرة قامت على طول عقلي عقلني وقلبي يقول لي روح لا اقول ما خدتش ثواني وكان قلبي طالع كسبان رحت وقلت لها ان انا ولهان امتى الحب طال قلبي ولا في الخيال حبك ده فيه اتقال موال ويا عيني يا يا سيدي على الايام لما تهادي قلوبنا غرام فجأة يهون كل اللي فات
وتمر شهور وسنين على يومها ومش ناسين انا شفتك امتى يا حب العمر وشفتك فين وبنيجي سوا نحكي حكايتنا هنا للبحر عن قصة حب اقوى من السحر امتى الحب طال قلبي ولا في الخيال عشقك ده فيه يتقال موال ويا عيني ياه يا سيدي على الأيام لما تهادي قلوبنا غرام فجأة يهون كل اللي فات ويا عيني يا يا سيدي على الايام لما تهادي قلوبنا غرام فجأة يهون كل اللي فات لما شفتها قلبي دق تلات دقات والطبلة دخلت لعبت جوا دماغي حاجات لما الرق دخل قلبي رق وحنيت طب هعمل ايه رحت انا غنيت امتى الحب طال قلبي ولا خيالي وعودك
عقلي مني طار اول ما قابلته ده اللي خد بطار كل اللي شغلته هو ده يا ناس خلاص حبيبي واعمل إيه هويت يعني مش بايدي اول كلام اول مره اقوله ما بقتش انام اللي بتقوله انا روحي فيه وما اقدرش اخبيه وهدري ليه ما استنينا كان فين من بدري يا عيني عليه يا سيدي علي علي علي شدني وبقى شمسي قمري انا كنت فين انا قبل لما قابله ولو يتمنى ايه حالا يتجاب له يا عيني عليه يا سيدي علي علي علي شدني وبقى شمسي قمري انا كنت فين انا قبل لما قابله ولو يتمنى ايه حالا يتجاب له جيت حليت ايامي ولقيت احلامي قمر قدامي الله الله حليت ايامي ولقيت احلامي قمر قدامي الله الله اول كلام اول مره اقوله ما بقتش انام الليل بطوله انا روحي فيه وما اقدرش اخبي وهدري ليه قلت اللي في قلبي اول كلام اول مره اقوله ما بقتش انام الليل بطوله انا روحي فيه وما اقدرش اخبي وهدري ليه قلت اللي في قلبي يا عيني عليك يا سيدي علي علي علي شدني وبقى شمسي قمري انا كنت فين انا قبل لما قابله ولو يتمنى ايه حالا يتقابله
آه يا سلام سيبنا الوقت يعدي أوام ما حسبناش اللحظة الجاية وده اسمه كلام عشنا العمر نربي حمام بس نسينا نقوم غيه وما يهمكش عاد اسمع مني السعادي مش وقت عتاب اقوله اه في هايلة ونرجع تاني وبدل ما تكون وحداني تسندني معاك ونقوم فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة اعزمني على نكتة جديدة وخلي حساب الضحكة عليا فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة تعزمني على نكتة جديدة وخلي حساب الضحكة عليا ده احنا يا دوب ملحقناش نقرا المكتوب علشان نلقى هموم وقاسيه وده اسمه كلام عشنا العمر نربي حمام بس نسينا نقوم غيه عارفك مشغول ليا ما انا زيك بس عندي حكايات صعبة اخبيها اوك منك داري بحالي بيذاكرني وعارف مالي مستني عشان احكيها فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة تعزمني على نكتة جديدة وخلي حساب الضحكة عليا فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة اعزمني على نكتة جديدة وخلي حساب الضحكة عليا آه موج الدنيا اناني وعالي وانت لوحدك وانا لساني عمري هعيشه معاك لو يوم ماشي براحتك بس راهن على يوم منك وسنين مني انك ما بتعرفش تعوم وما يهمكش عادي اسمع مني السعادي مش وقت عتاب اقوله
بشتاق ليوم عشته وانا صغير لشكلي قبل ما اتغير لأيام فيها راحة البال عشان كنا ساعتها عيال ساعات بشتاق للحب القديم والصوت عبد الحليم لنومي في حضن لبس العيد واحساس ان بكره بعيد لفنجان قهوه من امي وانا بذاكر لفرحه ابويا لما انجح واكون شاطر للمه عيله في الصيف لما بنسافر على مطروح لاول لمسه من ايدي اللي حبيتها لضحكتها ورقتها وبرقتها لدمع في عيني يوم البعد خبتها وانا مجروح ساعات بشتاق ليوم عشته وانا صغير لشكلي قبل ما اتغير اه لايام فيها راحة البال عشان كنا ساعتها عيال ساعات بشتاق لخالي وعمي والجدي لحوادث من بتوع ستي لليلة من ليالي زمان لفرح بيملى كل مكان ساعات بشتاق لبيتنا الكبير والناس مليانة خير لباتوا في مرة يوم شايلين ولا عملوا حساب لسنين نلعب الكورة في الشارع في حتتنا لأمي وهي بتعيد على جارتنا لرمضان لما بنوره يهل على بيتنا وكل مكان حاجات عدى عليها سنين ثابت فينا صور جوانا عايشة زي أسامينا ولا الدنيا ولا الأيام تنسينا ليالي زمان ساعات آه. ساعات لأيام فيها راحة البال عشان كنا ساعتها
زمان بس مش زمان ألف ليلة وليلة زمان وقت الطفولة الحلوة وأيامنا الجميلة كان عمري 10 12 مش أكتر من كده عرفت كريم صديقي اللي من أيام الصبا إخوات مش أصحاب يمكن تقول علينا يفرقنا بس الشكل والاختلاف اللي في أسامينا نفس حب الكورة فينا ولعبها اللي بالساعات هتلم فرقة هلم فرقة ونلعب على التيشيرتات ياما في مدخل العمارة سهرنا عشان الوقت اتأخر والصبح للأتاري اليوم في ثانية كان يتأخر في الشتاء كنا نتقابل بعد خروج المدرسة تكمل العصابة بينا وننزل تاني على العشاء في اللي منا هادي عاقل واللي صوته عالي هيصة واللي ملوش في المشاكل واللي خناقاته عويصة واللي من صحابنا بعدوا عشان سيجارة جديدة غير لفوا مهما لفوا تاهوا رجعوا لأن ملكش غير كشك عبده كان مجمع جنبه من الحبايب ألف كنا كتير ومحد غايب واللي غيب أكيد في ظرف في الفرح دايما جماعة وما ينقص منا واحد في العزلة تلقانا صف كتف في كتف وظهر واحد الزعل ما بينا نادر كلمة آسف كانت تدوب أي خصام ما بينا كان وجنب أخويا إياك تهوب أيوة عيلة بدون روابط الأسر والقرايب أختك أختي وأهلك أهلي في وجودك أو كنت غايب صحاب أصلية فقرية دماغهم مشكلة رجولة ومية مية دول عشرة قديمة مكملة لو فين أراضينا حاسين بمعنينا كبرنا
مع السعادة والأيام الحلوة بينا ألبوم عمرو في المعمورة قبل راس صدري ومارينا العربية حمولة خمسة بس راكب فيها سبعة بنسافر الصبح بدري ونرجع بالعافية في تسعة الحكاوي قبل نومنا نفضل باليومين صاحيين الشاليه لو أوضة واحدة عادي كفي أربعين فرقت الجامعة بينا باختلاف مواعيدنا واتخرجنا بسرعة منها بس كنا خلاص بعدنا صوت الجيش عمال ينادي اللي داخل واللي أجل واللي أخد الإعفاء دغري والمعاد الفيزا سجل كبرت الدنيا علينا والمكالمة بالميعاد أصل فلان هاجر لكندا وفرق التوقيت بالساعات هما اتنين تلاتة بقيوا في الوصال والاتصال ونقول الدنيا تلاهي وكل واحد حاله حاله في يوم أبويا تعب كنت هموت من الخوف عليه القدر يعمل بصر طب هتصرف أعمل إيه فكلمت أول نمرة من صحابي كنت فاكرها حس بيا واللي فيا من مكالمة وفي أولها ونص ساعة وكان تلاتة من صحابي قصادي جم زادوا أكتر بعد ساعة أيوة دول صحابي هم رجعنا تاني صف واحد كتف في كتف وظهر واحد كل إخواتي كانوا جنبي وما نقص منا واحد قام أبويا بعدها كانوا سندي وقتها والحكاية دي حقيقة والله ما ألفتها صحاب أصلية فقرية دماغهم مشكلة رجولة ومية مية دول عشرة قديمة
CKUT 90.3 FM, Montreal.
Venez prêter main forte à la campagne de vaccination contre la COVID-19. Nous recherchons des personnes pour administrer les vaccins, des préposés à l'entretien, des agents administratifs, des préposés à l'accueil et des agents de sécurité. Vous êtes étudiant, retraité, vaccinateur? Faites la différence et contribuez à améliorer la santé de la population en participant à cette opération d'envergure. Informez-vous et manifestez votre intérêt dès maintenant sur jecontribuecovid19.gouv.qc.ca. Un message du gouvernement du Québec.
To make an appointment for your booster dose against COVID 19, visit quebec.ca slash COVID vaccine to follow the vaccination sequence plan for your area and book your appointment online. To continue protecting yourself against COVID 19 and its variants, get a booster dose and keep following distancing measures, wearing a mask, and washing your hands. The booster dose, the best way to stay protected longer. A message from the Gouvernement du Québec.
Normal is not returning. Hey, let's go watch the lawn bowling. It's an active game. To participate in and enjoy, we are nothing. We are led to nothing. We become nothing. Ashes and dust or something. We are nothing. The crowd reels bloody from the fevered imagination. It's the gallbladder ward. Another frisbee hits the grass. The grass gets brain damage. Call the neurology ward. Seven and off the concrete. All that's growing is a rose deep in the center of the burning earth. Strategic Air Command flies over. Please bomb us! Please bomb us! Please bomb us! Please bomb us! But we've already died flying through the trees. Do let's go watch the lawn bowling. It's an active game. Both have participated in and observed. Do let's go watch the lawn bowling. It's an active game. Both have participated in and observed. We're led to nothing. We come from nothing. We are nothing. Don't let the gallbladder slip out.